قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفهم الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم حبايبي ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أسأل الله عز وجل أن يتم حياتنا على خير وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى الحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا جدا إن شاء الله هتكون بعنوان حوار مفتوح احنا خلصنا تقريبا اغلب الكلام اللي كنا عايزين نقوله عن الزواج وكان اخر حاجة كيف تسعدين زوجك وقلنا ربنا يا رب يعمر بيوتكم بالخير وبالطاعة وان شاء الله نخلي النهاردة حوار مفتوح هنجاوب على بعض الاسئلة اللي جات لنا من خلال آه، ال- الايميل بتاع القناه وان شاء الله بعد الفاصل اللي جه على طول مباشره هنتلقى ونسعد باتصالاتكم الجميله ونسمع صوتكم ونشوف اسئلتكم ونتجاوب مع بعض النهارده ونعيش مع بعض كده على الهوا مع الاسئله والاشياء اللي محيراكم في موضوع الزواج عايزين كل الاسئله عن موضوع الزواج ربنا يعمر بيوتكم بالطاعة ويملى حياتكم بالسعادة ويجعل ما بينكم المودة والرحمة اللي ربنا يجعلها بين كل زوجين مسلمين طائعين لله سبحانه وتعالى أول حاجة أو أول سؤال وردنا آه، هل يجوز للزوجة صيام النوافل بدون إذن الزوج؟ الكلام ده طبعا لا يجوز إلا في حالتين ما يجوز للزوجة خدوا بالكم وركزوا معايا لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة اما صيام رمضان هتصوم يعني سواء بموافقة الزوج او عدم موافقته لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وصيام رمضان ده فريضة خدوا بالكم بقى فاذا اذا كان بالنسبة للصيام النافلة لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة الا في حالتين الا اذا كان الزوج مسافرا او كان مريض مرض شديد لا يمكنه من اتيان زوجته في الحالتين دول تصوم بغير استئذان اما اذا كان الزوج سليما معافا مقيما فلا بد ان تستاذن الزوج والدليل على ذلك حديث البخاري ومسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا الا باذنه طيب لو اذن لها قال لها قالت له هصوم بكره صيام نافله مثلا النهارده مثلا الثلاث هصوم بعد بكره هصوم الخميس ان شاء الله تاذن لي قال لها اذنت لك فلو صامت وجت في وسط اليوم وحب ان هو ينقض صيامها فلا يجوز له لان طبعا ده دين يعني ما دمت انت اذنت لها من الاول يبقى خلاص سيبها تكمل صيامها ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال السؤال الثاني الحقيقه بتقول للأخت بتقول هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل بغير علمه يعني زوج بخيل وسبحان الله تتعجب إزاي يكون زوج بخيل أنت عالم أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أي من يأتي إليهم بالقوت دي حاجة الحاجة الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ويقول صلى الله عليه وسلم ويعني حينما أخبر أن, أن كل لقمة تأكلها زوجتك أو يأكلها أولادك لك بها صدقة فإذا فكل حاجة بتقدمها لزوجتك لك بها صدقة وأنت مأجور أمام الله سبحانه وتعالى فكيف يبخل الزوج على زوجته لكن هب إن الزوج بخيل جدا على زوجته وبخيل جدا على أولاده هل يجوز للزوجة في الوقت ده إن هي تاخد من وراه اه يجوز بس بالمعروف بمعنى بمعنى مثلا والدليل على كده طبعا حديث البخاري ومسلم عن هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان اللي هو زوجها إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني إلا, إلا ما أخذت من ورائه وهو لا يدري فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أظن النبي حدد المسألة ديت صلى الله عليه وسلم قال لها خذي من وراء اللي يكفيك أنت وولدك بس إيه بالمعروف واحدة حياتها في الغالب محتاجة مثلا نفقة شهرية تحتاج حوالي 1000 جنيه أو 2000 جنيه زوجها ما بيعطاش غير 100 جنيه فلها الحق ان هي تاخد من وراء المبلغ اللي يكفيها هي واولادها بالمعروف مش مثلا يكفيها 1000 جنيه تقول فرصه المباغضه مثلا 10000 جنيه لا تاخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف السؤال الثالث اخت بتسال بتقول هل يجوز للفتاه ان تزوج نفسها بغير ولي اذا بلغت سن الرشد ان بعض الدول القانون بيقول ايه بيقول ان البنت لو بلغت سن 21 سنة فهي قد بلغت سن الرشد فمن حقها ان هي تجوز نفسها بنقول يا جماعة ده في القانون ونحن لا نتعامل الا بشرع شرع هو اللي بيحكمنا دين بيحكمنا ديننا اللي بيحكمنا بيقول ايه بيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لابد من إيه من وجود الولي فلا بد من وجوده ده شرط لصحة النكاح ان يكون في ولي لو ما فيش ولي ما يبقاش فيه زواج طيب الأخت اللي بتسأل بعد كده بتقول كيف نجمع هو سؤال جميل قوي بتقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها والحديث رواه مسلم ازاي نجمع بين الحديث ده وبين ان النبي كان دايما يحض المؤمنين على ان هم يسارعوا إلى الصف الأول ده هنا النبي بيقول خير صفوف النساء آخرها آخر واحدة في الصف الأخراني خالص ده هو ده أفضل صف والصف الأولاني بالنسبة للنساء ده شر صفوف النساء فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن النبي كان يحض المؤمنين والمؤمنات على الصف الأول نجمع ما بينهم ببساطة شديدة لو أن في المسجد يا جماعة مفيش حائل بين الرجال وبين النساء او مفيش مكان خاص بالنساء بمعنى ان الرجال هيصلوا مع النساء الرجال قدام وبعدين من خلفهم النساء ففي الوقت دوت شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها اما لو كان النساء موجودين في مكان لوحدهم أو كان في ستارة أو حائل بين الرجال وبين النساء في الوقت ده ينقلب الحال يبقى خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها وضحت المسألة طب ليه كان شر صفوف النساء أولها لما كانوا قدام قدامهم الرجال على طول لأن هي في الوقت ده هتكون قريبة جدا من الرجال وقد تتعرض لفتنة ما واضح كده عشان كده النبي قال في الوقت ده لا خيرها ايه اخرها اما لو ما كانش في رؤيه للرجال بمعنى في مكان خاص بالنساء او في ستاره بين الرجال وبين النساء يبقى في الوقت دوت خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها وبذلك تجتمع الايه الاحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى طيب آه سؤال جميل جدا هل صحيح فعلا أن قوة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل الجواب أي نعم قوة النبي عليه الصلاة والسلام ب 4000 رجل ايه الدليل عايزين برضو احنا قلنا اتفقنا ان اي كلمة هنقولها من غير دليل اضربوا بها عرض الحائط ولا تستمعوا لاي كلمة اي كلمة لازم يكون عليها دليل اما من القرآن واما من السنة واما من القرآن والسنة معا كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ايه الدليل بسرعة قول قول لي الدليل بسرعة بس بعد ما تصلي برضه حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا زاد أبو نعيم في صفة الجنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذا زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة يبقى النبي قوته بأربعين رجل من أهل الجنة طب الرجل الواحد من أهل الجنة قوته بقد إيه ارجع معاه للحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل من أهل الجنة يعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع يبقى الرجل من أهل الجنة إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع اضرب 100 في 40 يبقى 4000 ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة آلاف رجل بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعد كده الحقيقة أسئلة كلها جميلة جدا هل هذا الحديث صحيح من تزوج امرأة لمالها لم يزده مالها إلا فقرا يعني اللي يتجوز واحدة عشان غنية المال بتاعها ده لن يزيد هذا الرجل إلا فقرا ومن تزوجها لجمالها لم يزده ذلك إلا إلا ذلا الحديث لا يصح الحديث ضعيف طيب واحد بيسأل هل صحيح ان فعلا لي أجر في إتيان زوجتي في الحلال نعم والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة في إتيان رجل امرأته في الحلال صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له به أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر سؤال جميل برضه هل يجوز للمرأة ان هي تعرض نفسها على رجل صالح اقول نعم اذا امنت الفتنه ويا حبذا لو كان في واسطه ما بينهم هو اللي يعرض المساله بدل ما هي تعرض لان في الغالب ما فيش رجل بيقبل في هذا الزمان ان واحده تعرض نفسها عليه وإلا هيسيء الظن بها يقول هذه الفتاة ليس عندها حياء وقد يقول يتهم أهلها أنهم ما أحسنوش تربيتها إلى غير ذلك لأن هذه المسألة قد كانت منتشرة وموجودة في عهد النبي عليه السلام إنما في زماننا هذا يعني قد لا تؤمن الفتنة والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنها ف قام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ما كنتش عايز تجوزها جوزاني فقال أمعك شيء تصدقها إياه قال معي إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك التمس شيئا آخر فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فذهب وعاد وقال والله ما وجدت خاتما من حديد فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم قال أمعك شيء من القرآن قال أجل معي سورة كذا وكذا من سور نسميها فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن إذا المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة حيية لكنها كانت طامعة في هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى السؤال اللي بعد كده الجميل برضه هل يجوز للرجل بقى بالعكس بقى ان هو يعرض ابنته على رجل صالح نعم ايضا يجوز والحديث ايضا رواه البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما تأيمت ابنته حفصة مات زوجها فعرضها على عثمان بن عفان فعثمان بن عفان قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا يعني عرض بالكلام كده مش عايز يتجوز فعرضها على أبي بكر فسكت ولم يتكلم فعمر بن الخطاب شال في يعني شال في صدره كده من ناحية سيدنا أبو بكر فبعد أيام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم راح له أبو بكر بقى يصلح إيه الموضوع فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك أن عرضت علي حفصة فلم أجبك قال أجل وجدت عليك في نفسك شوف يا أخي الصراحة والمجتمع النقي النظيف الجميل مش بقى يقول له ده انت حبيبي عيب يا اخي ومش عارف ايه وهو في قلبه مليان يعني ربنا يعافينا ويعافيك فقال له ايوه وجدت عليك في نفسي قال يا عمر والله ما منعني ان اجيبك الا اني سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يذكرها يعني عايز يتجوزها فلو تركها رسول الله لتزوجتها ولم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. آه سؤال برضو جميل جدا هل يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبة اللي عايز أقول يا جماعة أن الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا يعني ما زال الخاطب رجلا أجنبيا عن هذه الفتاة وما زالت هي أيضا أجنبية عنه يعني هو لا هو جوزها ولا هي زوجته واضح كده بمعنى ان لو هم حد فيهم مات ما, ما يورث التاني هي خلاص مش زوجته ولا هو زوجها انما الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا فهي ما زالت اجنبية فلا يحل له ان يلامسها او ان يصافحها او غير ذلك او يخرج معها والدليل على حرمة المصافحة للمخطوبة وغير المخطوبة للمرأة الاجنبية او للخطيبة اللي احنا اتفقنا ان هي ايضا اجنبية الدليل على ذلك ثلاث أحاديث الحديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له الحديث الثاني رواه البخاري أن أمنا عائشة قالت فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا في بيعة ولا في غيرها الحديث الثالث رواه الترمذي بسند صحيح أن امرأة جاءت تبايع النبي فمدت يدها فوضع النبي يده خلف ظهره وقال إني لا أصافح النساء مع ان ده مين تسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي لا يمكن يتأثر أبدا بسلامه على امرأة لكن ما أراد أن يسلم حتى لا تقتدي به الأمة وتقول لا دي سنة بقى عن النبي وما فيش أجمل من كده بقى ونطبق السنة ونفضل نسلم ليل ونهار فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم تعالوا نكمل الأسئلة بتاعة المشاهدين وأنا تلقى اتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي على طول ده مباشرة أسعد جدا بسماع صوتكم إلى آخر الحلقة نتلقى اتصالات إن شاء الله ونجاوب على الأسئلة جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نكمل أسئلتكم في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله الليلة دي كلها إن شاء الله نقضيها اتصالات سؤال جميل قوي هل يحل تحديد النسل تحديد النسل كتحديد حرام ليه؟ لأن ده منافي منافي للمقصد الأسمى من الزواج وهو التكاثر والتناسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة يبقى إذا لابد من إن احنا إيه ناخد بالنا من هذه المسألة لكن التنظيم يجوز يعني لا يجوز ان انا احدد النسل يعني من اول ما اتجوز اقول مش هنخلف طب ايش ايش ضمنك ما انت ممكن تتجوز ايضا وما تخلفش لكن عايز اقول ان التحديد في حد ذاته حرام اما التنظيم فيجوز يجوز ان انا انظم مثلا نخلي يعني ربنا يبارك يا رب في اولادكم يا رب ويرزقكم يا رب العالمين ويرزق كل من حلم من ذريه صالحه امين يا رب العالمين يعني يعني يجوز ان احنا ننظم المسألة كل ثلاث سنين كل سنتين علشان ندي الزوجة راحتها في انها تسترد صحتها مرة تانية او ممكن يكون الحمل فيه خطر على صحة الزوجة فبنحافظ على صحتها او ان احنا عايزين نعطي المولود الجديد ده حقه في الرضاعة وانه ياخد الوقت بتاعه في ان هو يرضع سنتين كاملين فيجوز في هذه المسألة ان احنا ننظم الحمل ولا نحدد النسل آه الاخت ريم من المغرب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج الله يبارك في حضرتك ويعزك الله يخليك يا شيخ أريد رقمك الخاص لأن عندي موضوع حاضر حساس حاضر اديها استاذ شريف ان شاء الله رقم ان شاء الله حاضر انا يا اخت اخت ريم راح يعطوا لي هلا حاضر تحت امر حضرتك الاخت كرام السلام عليكم من مصر السلام عليكم
وعليكم
يا ريت اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون يا اخت كرام ويا ريت كل اللي يتصل بينا يا جماعه يوطي التلفزيون ربنا يبارك فيكم يا رب اتفضلي يا أخت أيوة كرام يا شيخ محمود يا اهلا بحضرتك
آه، ممكن عايزين آه، رقم تليفونك آه، عايزينك في موضوع آه، حاضر عينيا حاضر خد التليفون من الكنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك آه سؤال جميل برضه حلو قوي بيقول ايه هو الدعاء اللي بندعو بيه في ليله الدخله ثبت عند البخاري ان الانسان لما يتزوج آه، يضع يده على ناصيه راس زوجته ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ما تعملش بقى زي الأخ اللي جه في ليلة الدخلة حط يده على ناصيته وقال سبحان الذي سخر لنا هذا يعني يعني خد بالك واحفظ دعاء كويس ربنا يبارك في عمرك يا رب طيب سؤال برضو جميل جدا هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم ثبت عند أحمد بسند جيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إيه المناسبة بقى أن النبي قال الكلام ده أقول لكم في عجالة سريعة إيه اللي حصل يا جماعة ان كان في واحد من الانصار عنده جمل الجمل ده بقى شرس جدا وشرد منهم ما كان اكل عيشهم انه بياخدوا الجمل يسافروا بيه يجيبوا عليه بضايع فالجمل بقى شرس جدا وكل اللي قرب له عايز يعضه فيعمل ايه فرح للنبي النبي اللي هو مشغول بقضايا الامه كلها صلى الله عليه وسلم ورايح له بيقول له يا رسول الله ان جملي قد شرد عليا ألا تأتي مع قال له تعالى خد مجموعة من الأنصار ودخلوا على المكان اللي فيه الجمل فالأنصار خافوا على النبي من الجمل فقال دعوني فاقترب من الجمل فإذا بالجمل يقوم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد أمام النبي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلجام الجمل ودار بينهما يعني حاجة كده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صاحب هذا الجمل فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال إنه يشكوك إلي الجمل ده بيشتكيك أنك تدئبه وتتعبه وتجيعه بت- ب- ب- بتتقل عليه جدا في الشغل وبتتعبه جدا وفي نفس الوقت ما بتأكلوش كويس فقال يا رسول الله والله لا نتعبه ولا ندئبه ولا نجيعه إكراما لك يا رسول الله لا نفعل معه شيئا من ذلك نقعده ونريحه ونأكله خلاص بقى شوف قد ايه فإذا بأنس بن مالك يأتي ويقول يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن أحق أن نسجد لك يعني إذا كان الجمل جاي يسجد لك يا رسول الله فإحنا أحق أن احنا نسجد لك فقال النبي ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مين معانا الشريف أستاذ حسن من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بارك الله فيك الله يبارك فيك يا أستاذ حسن أنا- أنا ما- ماذا بي أن أتقدم نصيحة يعني ل- ل- للإخوان المسلمين نعم فيما يخص الزواج فيما يخص آه، المهور آه بال- بالنسبة للشباب آه، لا يستطيعون أن يتقدمون لل- للزواج آه نسبة ل- ل- لغلاء المهور بسبب غلاء المهور على الناس نعم.
يكون تخفيف ال- ال- نعم، المهور صدقت.
والتسهيل في- في أمور الزواج ايوه صدقت يا استاذ حسن ربنا يخليك فعلا يا جماعه ده النبي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اقسم بالله جل وعلا ان انا لما يجي واحد النهارده يتجوز بنتي والله لو يتقلها بالكره الارضيه دي كلها دهب ما يساوي ضفر بنتي فالفلوس ملهاش قيمه انا قيمه الموضوع كله بالنسبه لي انسان تقي يتقي ربنا في بنتي ويريحها ويسعدها وانا ما يهمنيش ان شاء الله حتى يعيشوا على الحصير هم براحتهم ده بيتهم انما انا عشان اشترط على زوج بنتي حاجه وهفكركم ان شاء الله ازاي هجوز بناتي ان شاء الله يعني عايز احيي سنن سنن مندثره انا بنتي من بناتي عايز اجوزها واخلي مهرها القران بنتي من بناتي عايز اجوزها واخلي مهرها الاسلام واحد يسلم ويتجوز بنتي عايز بنتي من بناتي آه، آه، اخلي مهرها حفظ الكتب التسعه وهكذا عايزين نحيي السنن الجميله دي او او او المواقف الجميله الاسلاميه العظيمه دي اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ام خالد من مصر السلام عليكم يا ريت يا جماعه يا ريت نوطي التلفزيون يا ام خالد ربنا يعزك
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لو سمحت هذا الرقم بتاعك حاضر يا أم خالد آه، خديه من كنترول إن شاء الله حاضر أنا يا حاضر طيب آه، مين معانا يا شريف طيب آه، هل يجوز أن المرأة أن عفوا هل يجوز لواحد أن يمتنع عن الزواج واحد بيقول هل يجوز أنا مش عايز أتجوز بيقول ماليش نفسي أتجوز فهل يجوز إن أنا أمتنع عن الزواج أقول له لا إلا إذا كان له عذر عذر كأن مثلا يكون الإنسان عنده مرض يمنعه من الزواج او انه عنده ظروف معينة تانية قد ما حدش يعرف ظروف الناس انما عشان تتعمد ترك الزواج فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك حديث كلنا عارفينه رواه مسلم ان ثلاثة جم يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يشوفوا النبي بيعمل ايه عشان يعملوا زيه شفت قد ايه مش النهارده بقى عايزين نعرف الفنان الفلاني بياكل ايه واللعيب الفلاني بيشرب ايه وبي... وبيحب ايه وما بيحبش ايه وبيسمع ايه يا جماعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فراحوا يسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها تخيل بقى دي بداية الغلو بداية الغلو إن أنت كمسلم تظن إن النبي عبادته قليلة ده قمة الغلو فإذا واحد منهم قال له إيه قال خلاص بقى يعني يعني احنا فين من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر الثاني قال له أما أنا فأصلي ولا أرقد كل يوم كده ليل ونهار أصلي ولا أرقد والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء وصل الخبر لحبيبك صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام شوف يا أخي أتى بالنبي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مش هطلع النهاردة أقعد أشتم في فلان وفلان يشتم فيه ونقعد الناس تقعد تشهر ببعضها بأسلوب شوف النبي عمل إيه الثلاثة غلطوا فعلا ولكن شوف عمل إيه ما رضيش يحرجهم قدام الصحابة ما قالهمش أنتوا عملتوا كذا وسويتوا كذا وده غلط وأنتوا كده عندكم غلو وأنتوا بتعتقدوا إن أنا عبدت قليلة أنتوا فين مني ده أنا رسول الله ما عملش كل ده يا جماعة شوف شوف بيعالج الأمور بكل بساطة قال ما بال أقوام جمع الناس كلها الصلاة جامعة جمع الناس وقال بقى الدرس للكل بقى كله بيستفيد قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم زكريا من أسبانيا السلام عليكم طيب آه الأخت مرة من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حضرتك يا شيخ يا أهلا وسهلا أخت مرة انا بحب حضرتك قوي في الله والله ربنا يحبك ويسترك يا رب ربنا يخليك انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه اتفضلي.
وعاوزه اقول للبنات اللي هم في سني وكده انا أيوة.
عندي لما 19 سنه ربنا يكرمك يا رب آه هما يعني يعني ما ما ينفعش الحب اللي هو ال- بتاع الجامعات وكده آه نعم وما ينفعش حد ي- يفضل ربنا عن اي حد خالص ما ينفعش حد يفضل حد على ربنا نعم.
أيوة.
آه.
فانا يعني انا مريت بظروف زي كده اهوت ودلوقتي والله بجد انا ندمانه ومش عارفه اعمل ايه وكل يوم اقعد اصلي واستغفر بس م- مش عارفه مش عارفه امر بالظروف دي خالص ولا عارفه انسى اللي انا عملته كده ربنا يكرمك كتر من استغفار اخت مروه واشكرك على النصيحه الجميله ديت آه، ده نصيحه من الواقع اخت آه، صغيره في السن وبتقول ما ينفعش موضوع الحب في الجامعات والحب قبل الزواج وان احنا نعيش المآسي اللي بتعيشها بنات كتيره وبتتصدم صدمات بتاثر في حياتها جدا وبتعيش حياه ماساه و- و- وبتقول في النهايه انا حاسه بالندم جميل قوي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال الندم توبه صلى الله عليك يا رسول الله الاخت رجاء من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أخت رجاء آه، انا اولا بارك الله فيك بارك الله فيك على الله.
البرنامج دوت الله يبارك في أنا حضرتك.
من اكثر المستفيدين فيه بسبب تجربه أنا مرة نعم بمر بيها دلوقتي نعم آه، بالدرجه الاولى ممكن رقم حضرتك طبعا حافظه أنا- من كنترول عينيا كنترول.
حاضر تقديم الكنترول حاضر شكرا بارك الله فيك بس رجاء رجاء نرد لان انا فعلا محتاجه اتكلم معاك حاضر أخت رجاء عينيا حاضر تحت أمر حضرتك بارك الله يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب العالمين من كل سوء آه، سؤال جميل برضه هل يجب شوف بقى السؤال بقى كده واضح كده حاجة كده ما شاء الله هل يجب على المرأة خدمة زوجها يعني هل المرأة واجب عليها ان هي تخدم زوجها ولا يعني هي يعني إذا كانت بتخدم زوجها من باب بقى ان هي بتتصدق عليه او ان هو يعني من باب الاستحباب وخلاص يعني وتخدمه او ما تخدموش بقى دي حاجة ترجع لها ووقت ما تحب انها تكرمه تكرمه ما تحبش خلاص هو يخدم نفسه بقى و help yourself وخلص المسألة يعني عايزين نقول يا جماعة ربنا قال ايه سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية اشتملت على حاجتين لهن وعليهن لهن ايه يا جماعة ان الزوج يطعمها ويكس- ويكسوها وقعدة بيت كويس ويكرمها في المعاملة ولا يضربها ولا يهنها ولا يؤذيها ويوفر لها حياة كريمة طيب وعليهن ايه بقى فبعض الناس قالوا عليهن ان هي تعطي الزوج الحق حق الفراش نقول ب- لا طبعا الموضوع مش مظبوط ليه لان حق الفراش ده هو بيستمتع وهي بتستمتع يبقى ده حق ايه مشترك لا عايزين حق مقابل الاطعام والاكرام والسكن و و و في الحق تاني قالوا هو الخدمه ان الزوجه تخدم زوجها واضح كده يا جماعة ولذلك كان الصحابة لما يزفوا امرأة من الن- من النساء الصحابيات كانوا أول حاجة يوصوها يوصوها بخدمة الزوج وإلا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت طلبت منه خادما والحديث في البخاري ومسلم فالنبي رفض ولما رجع راح لهم راح لعلي بن ابي طالب وفاطمه بنت النبي عليه السلام قال الا ادلكم على خير لكم من ذلك اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما ايه من خادم كان ممكن النبي يقول ايه يقول لعلي بن ابي طالب بنتي مش من حقها ان هي تيجي تطلب خادم لا انت اللي توفر لها الخادم لان خدمه البيت او خدمتها ليك غير واجبه صح كده كان ممكن النبي يقول لها كده يقول له كده لكن النبي ما قالوش وما دام ما قالوش دل ذلك على ان الخدمه واجبه واضح يا جماعه الاخت عائشه من المغرب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، شيخ محمود مصري نحن نحبك في الله في المغرب ربنا يحفظك ويحفظ اهل المغرب يا رب ويبارك فيكم يا رب.
عندي سؤال الله يرحم والديك عندي سؤال أني رزقت بزوجي بخيل اتفضلي اتفضلي يا ما اخت حكم عائشه البخل في العلاقة الزوجية في الحياة الزوجية وما حكم جفاء المعاملة جفاء المعامله والبخل في العلاقه الزوجيه نعم صح كده؟ نعم حاضر عينيا حاضر يا اختي عائشه ربنا يبارك فيكي. انا عايز اقول آه، لهذا الزوج آه، عايزك تفتكر حاجتين. لو اني والد حضرتك جه قبل ما يموت ربنا يا رب يبارك فيكم في آه، يعني في الوالدين يا رب العالمين. آه، لو جه الوالد قبل ما يموت وقال لك يا ابني يا حبيبي وصيتي انك تاخد بالك من اختك الصغيره. هتفضل طول عمرك حاططها في نن عينيك لانك كل لما تسيء اليها تقول لا دي وصيه حبيبي، وصيه حبيبي ابويا. مش ممكن ان انا ابدا ان انا افرط في وصيه طب وصيه والدك ولا وصيه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم النبي وصاك بزوجتك فلما تيجي تسيء اليها افتكر قول وصيه حبيبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لك خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء فانت حته جفاء المعامله انا مش عايز اقول ان ان الزوج هيقدر ان هو يا جماعه من يوم ما اتجوز لحد ما يموت هيفضل كل يوم يقول لزوجته بحبك وبموت فيك وانت ال- النجوم اللي طايره في الهواء وانت اللي مش عارف ايه يعني أعباء الحياة ومشاكل وضغوط المعيشة أحيانا بتقلل الكلام ده لكن أحيانا الزوجة بتحب تسمع كلمة حلوة وحقها طبعا لازم تسمع كلمة حلوة كلمة حلوة ما كانتش تسمع الكلام ده من زوجها هتسمعه من مين فلازم بين الحين والحين يبقى فيه كلمة حلوة مش عايز أقول كل لحظة بس على الأقل كل يوم ولو مرة كل أسبوع ولو مرة كل أسبوع حتى ولو تجيب لها ورداية كده ولا أي هدية لازم تتألف قلب المرأة والمرأة لا تشبع إلا في الأمور العاطفية أكتر حاجة تهم المرأة ما هياش يا جماعة الفراش زي ما الناس فاهمين لا المرأة لا تحب إلا الأمور العاطفية كتير من الزوجات والله كان يبعتوا لي رسالة على الموبايل تقول والله ما بتمنى منه إلا إنه ياخدني في حضنه ويطبطب عليا وانا كده خلاص انا شبعت من كل حاجه مش عايزه حاجه تانية المراه تموت في العاطفه فلا بد من احسان المعامله وبعدين حته البخل في الامور في الحقوق ال- ال- ال- الزو- الزوجيه لابد ان يكون في ولو قدر يسير جدا حتى حتى لو كنت آه، يعني مش فاضي او او لابد يكون في قدر ولو بسيط من الاعفاف عشان دي زوجتك حبيبتك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت حنان من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أخت حنان أنا سامع حضرتك والله نحبك في الله يا أخ محمود ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب العالمين ويبارك في أهل الجزائر يا رب العالمين اتفضلي يا أخت حنان
آه، والله انا عندي سؤال آه، كنت من زمان آه، اني آه، اني اتشرف اني آه، احكي معك على الهاتف ربنا يبارك فيك.
والحمد لله انا اني آه، آه، حكمتك على الخط وعندي ام تاعي عندها ثمان شهور اللي توفت يلعنها يا اخ محمود ربنا يحفظك وعندها عندها كانت عندها آه، مدة الاخت نتاعها عندها النخاع الشوكي ربنا يشفيها ويعفو عنها ويشفي جميع عطاها مرضى النخاع المسلمين الشوكي ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين ويشفيها يا رب العالمين اللهم انا آمين تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها نعم نعم انت عطات الو أيوة مع حضرتك يا أخت حنان اتفضلي عطاتها النقاش الشوكي آه، تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها
آه، عندها م- مشاكل في النخاع الشوكي و... و... والام تاعي توفات وكانت آه، آه، حتى تستفسر على على هذا على على النقاش الشوكي تاعها هذا آه، قالت اسكو آه، هل هي عندها اجر عندها اجر كي قلت لها تبرعت بالنقاش الشوكي تاعها هذا ولا لا لا وعندها عندها هي كي عندها عندها اختها دي دي فيها دي فرنسا عطتها تعطيها تجيب لها هدايا من الخارج تعطيها هدايا آه، قلت لك آه، هل آه، آه، الاجر تاعي راح ضاع ولا مازال الاجر تاعها هو هو الحقيقة سامحين والله أخت حنان ال- ال- ألو.
الصوت طب طب السؤال ايه يا اخت حنان ربنا يبارك فيك عشان انا الحقيقه الصوت مش واضح قوي بالنسبه لي فمش مش فاهم الموضوع بس حضرتك السؤال ايه طب يا اخت حنان آه، سؤالي سؤالي هو ان الام امي آه، تبرعت الاخت حبي فرنسا بالنخاع الشوكي تبرعت لها بالنخاع الشوكي آه، نعم واختها هذه اللي في فرنسا تعطيها هدايا نعم آه، تعطيها هدايا تعطيها هدايا كل ما تأتي انا من طبعا فرنسا الحقيقه مش تعطيها عارف هدايا.
آه، انا الحقيقه مش عارف هي تستفسر آه هي تستفسر هي هل الاجر صحه عندها الأجر- الاجر صحه راح ولا ما زال؟ هل ما زال اجرها آه، يمشي ام عندما تعت- تعطيها اختها الهدايا هذه التي تعطيها كل ما ت- تاتي تعطيها بال- تاتي لها بالهدايا انه ضاع الاجر صحه ربنا يبارك فيكي طبعا انا يعني تقريبا شبه يعني ايه هذا السؤال الاول وحاجه كاين السؤال الثاني اني مش سؤال انا آه، اتمنى ان تدعي لنا يا اخ محمود يا شيخ اتمنى ان تدعي لنا انا واخواتي ربنا يحفظك آه، بالخير ان شاء الله وبالعمل الصالح وبالزوج الصالح ان شاء الله نحن ربنا يا رب وبناتنا يبارك بنات فيكم.
المسلمين ان شاء الله يا رب حاضر العالمين.
حاضر يا اخت حنان ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويرزق كل اخواتنا يا رب ازواج صالحين و... وانا طبعا الحقيقه السؤال ما كانش واضح قوي بالنسبه لي لكن اللي فهمته ان في حد اتبرع لحد بحاجه بس انا مش فاهم هل في حد ينفع يتبرع بالنخاع الشوكي انا مش فاهمه طبعا طبيا مش فاهمه يعني لكن عموما لو حد اتبرع لحد بحاجه وجاءته هدية بلا استشراف نفس فالأجر موفور إن شاء الله ولن ينقص ذلك من الأجر إلا إذا هو طلب الهدية بنفسه أم ياسمين معانا السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام يا أم ياسمين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا محمود أهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب ربنا يخليك ربنا يبارك لك يا رب آمين.
وربنا يديك الصحة و...
آمين.
ويعافيك يا ويشفيك رب.
يا رب يا رب.
انا مبسوطة قوي قوي قوي ان انا بكلم حضرتك الله يبارك فيك انا ويسعدك حاولت كتير جدا قبل كده ان انا اكلم حضرتك بس ما كانش فيه نصيب ربنا يسعدك بلقاء النبي على الحوض إن شاء الله يا رب اللهم امين يا رب ما تخيلش والله يا شيخ محمود حضرتك ع- غيرت فيه حاجات كتير قوي قوي الله يكرمك الله يكرمك البرنامج بتاعك الفاضل ده الحمد والبرنامج لله.
اللي كان في رمضان اللي هي قاطعه هذه المنتجات إن شاء الله هيتعد إن شاء الله من يوم واحد سبعة إن شاء الله في إقرأ إن شاء الله الله وما بشيلش الاكل عشان اقعد اشوف حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب ربنا العالمين يخليك يا وإن رب.
شاء أنا الله عارفة عاملين حضرتك حاجة عاملين جوه لكم الكنترول سامحوا لي وادوا ادوا لي تليفونك حاضر أنا حاضر آه، انا عايزه اقول لحضرتك بس حاجه عشان اتفضل.
انا عايزه اقولها على الهوا اتفضلي انا في واحد انا كنت في مكتبه اسلاميه نعم.
وكنت اشتريت كتاب لحضرتك سيره الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. نعم.
الكلام ده من حوالي ثلاث شهور نعم
إيه، اتفضلي واشتريت كنت بشتري سيديهات برضه لحضرتك نعم.
فالولد صاحب المكتبه يعني شاب ملتحي وملتزم قلت نعم.
له بنتكلم على حضرتك فبقول له تليفونه اداني تليفونك نعم قلت له معاك قال لي اه معايا نعم فاتصلت بحضرتك المفروض ان هو بقى تليفونك نعم.
اتصلت بيك من كام يوم نعم.
واحد رد عليا قال لي بقول له حضرتك الشيخ محمود صوته مختلف تماما نعم.
ما فيهوش اي صوت لصوت حضرتك نعم.
خالص نعم.
قال لي ايوه انا نعم وهو كويس محترم وكل حاجه وما قالش اي كلمه كو- نعم.
وحشه كويس نعم.
ومحترم بس مش هو خالص حضرتك نعم. هو- ضايقت جدا وقلت يعني ده بني ادم بي...
نعم. نعم.
بي... بينتحل شخصيته أنا هقول لدرجة إن لحضرتك- انا قفلت معاه وبعت له رساله نعم.
قلت له يعني انا مش مصدقه ان ده لقيتك يعني ما تكونش هو حضرتك بتنتحل شخصيه راجل عظيم وانا بحترم الله الراجل ده يخليك يا جدا أخت- الله يخليك يا اخت ام ياسمين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص واقول للمشاهدين على الموضوع ده الحقيقه آه، آه، المسألة فعلا مهمة جدا آه، طبعا آه، أنا غصب عني عشان ظروف صوتي والله ما بقدرش أرد على التليفونات آه، وبتلقى الرسائل وبدعو والله للناس باسمهم اللي حصل يا جماعة إن إحدى شركات ال- ال- التليفونات في مصر بكل أسف بكل أسف ودي أنا بعتبرها خيانة كبيرة جدا ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا الموضوع ده بي- بيبيعوا الخطوط والخطوط يعني رخيصة ب 10 جنيه ولا 15 جنيه يعني مبالغ تافهة وبعد لو لو الواحد خد الخط ونسي يستخدمه لمدة 3 شهور أو مثلا استخدمت أنا الخط لمدة سنة وتعرف إن ده تليفون الشيخ محمود المصري آه، لو قدرا سافرت أو حصل أي ظروف ونسيت أستعمل ده الخط لمدة 3 شهور بيقفل الخط ويروح يبيعوا لواحد تاني مع ان المبلغ قد ايه 10 15 جنيه ممكن هم يرجع لصاحب الخط ويقول له مثلا ادفع الفلوس دي واحنا نشغلك خط تاني بدل ما نسحبه منك لا بيسحبوه ويروح يبيعوه لواحد تاني حصل أنا حوالي سبع خطوط ليا والله يا جماعة وأقسم بالله سبع خطوط ليا موجودين مع ناس وكل واحد يتصل بيهم وينتحلوا شخصيته يقول له أيوة أنا الشيخ محمود المصري ويردوا على الناس منهم من يتكلم بأدب ومنهم من يتكلم مع الناس بسوء أدب أنا يا جماعة بصدق والله مش عشان حاجة أنا غصب عني عشان ظروف صوتي أنا أي حد يتصل بأي حد يقول له أيوة أنا الشيخ محمود المصري ما تصدقوهوش أنا لا أرد على التليفونات بسبب ظروف صوتي إنما أتلقى رسائل فقط وأرد على الرسائل أو أد أكتفي بالدعاء لصاحب الرسالة فأي حد يرد عليكم لا تصدقوه انا بقول الحكايه ديت عشان ايه الحقيقه المساله يعني ايه ناس كتيره جدا بينتحروا مش مش والكلام ده مش معانا بس لوحدي ده الكلام ده معمول مع حوالي ست سبع مشايخ من مشايخ المعروفين بناس بياخدوا الخطوط بتاعتهم يشتروها من نفس الشركه دي برضو ودي الشركه الوحيده اللي بتبيع الخطوط مره واثنين وثلاثه وعشرة وللاسف اسال الله ان ربنا يتوب عليهم من العمله ديت لانها خيانه فعلا وبيوقعوا الناس في مشاكل كبيره لدرجه ان من ضمن المواقف العجيبه ان واحد كان خد خط من خطوطي بالمنظر ده وبيتصل بيا بعدها على خطي فقدر ان رديت فبيقول لي انا معايا خط من خطوطك القديمه ولو حبيت ادولك بره الثانيه ابعت لي 30000 جنيه قلت له يا سيدي جزاك الله خيرا انا مش عايزه في اي حاجه ورد زي ما انت عايز على الناس ربنا يبارك فيك هذا لا يؤثر على الانسان في شيء لكن انا بقول يا جماعه لو اي حد يرد قال انا فلان ما تصدقوش لان الناس دي بتنتحل شخصيات مشايخ ربنا يحفظنا يحفظكم فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي سؤال لو تزوج الشاب بدون خطبة هل يجوز الزواج؟ نعم يجوز طبعا لأن الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلو تم الزواج بغير خطبة لكان صحيحا يعني هو مقصود السائل إيه؟ هل لازم أتدرج في المسألة يعني أخطب الأول وبعدين أعقد وأن أتزوج؟ لا مش شرط يعني لو أنه عقد وتزوج ودخل وبنى بها فيجوز هذا حتى لو لم يخطب فالخطبة ليست شرطا في صحة النكاح احنا طبعا في اتصال في انتظار اتصالات حضراتكم لحد اخر الحلقه ان شاء الله ما عقوبه من امتنعت عن فراش الزوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم اذا دعا الرجل امراته فامتنعت باتت الملائكه تلعنها حتى تصبح الحديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى يعني إيه ربنا يسخط عليها بسبب هذا الأمر طيب هل يجوز استعمال أدوية يتعالج بها الشخص لقطع الشهوة استعمال أدوية لقطع الشهوة نهائيا هذا حرام لأنه في معنى الإخصاء أما أو الخصاء لأنه في معنى الخصاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الخصاء أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة لمن يحتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك يعني كمثل أو الحاقا بمسألة الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع منكم الباء من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء طيب الأستاذ صالح من مصر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته فندم ده انا اقسم بالله مش قادر اوصف حضرتك سعادتي ان انا بكلم حضرتك ربنا يسعد قلبك يا رب آه، ويحفظك.
ربنا يبارك لنا في حضرتك الله يخليك يا وان أستاذ شاء سعد.
الله يا شيخ محمود باذن الله اتقابل انا وحضرتك باذن الله في جنه الفردوس الاعلى ان شاء آه، الله بجانب آه.
النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة عايز والسلام حضرتك بس سؤالين اتفضل يا أستاذ.
اول حاجه ايه رايك ان انا يا شيخ محمود آه، هخلي مامتي هي اللي تختار لي العروسه ربنا يكرمك يا رب.
آه، الحاجه الثانيه ايه هي الصفات اللي انا اشوفها في اصدقائي عشان انا اتخدعت في اصحابي كتير قوي يا شيخ محمود نعم نعم فارجو حضرتك انك تجاوبني ده والدعاء يا شيخ حاضر.
محمود الدعاء حاضر.
الدعاء الدعاء من فضلك حاضر عينيا يا استاذ صالح شكراً.
والله سؤالين جمال ربنا يبارك فيك طيب آه، الاخت مريم من مصر وهنرجع للاستاذ صالح تاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ انا مبسوطه جدا علي- اني كلمت حضرتك انا الله ربنا يبارك يخليك.
في حضرتك الله يخليك يا اخت مريم آه، بقول لك انا يعني انا في مشاكل كبيره بيني وبين زوجي وكده وساب نعم.
البيت ومشي وعايزه ارد ليه مش عارفه ورافض ان هو يكلمني وقفل التليفون انا اخطات في حقه كتير بصراحه نعم نعم ونفسي ارد ليا وارجعه لبيتنا وكده ومش عارفه اعمل ايه انا سعيد جدا ان انت ان انت صريحه قوي كده انا سعيد جدا ان انت صريحه وبتقولي انا اخطات في حقه ربنا يبارك فيك والله هو عموما يا اخت مريم ربنا يحفظك ما دمت انت معترفه ان انت اخطات في حقه اجتهدي في ان انت تصالحيه باي طريقه ووسطي حد بينك وبينه وقبل ده كله عليك بالدعاء قومي كده صلي ركعتين قبل الفجر وادعي ربنا ان ربنا يرد لك زوجك واحنا كمان ندعي لك ان ربنا يرده لك يا رب العالمين وما دمت اعترفت ان انت اخطات يبقى تحاول تصلحي علاقتك بيه ومعاملتك بيه وتحاول تعوضيه في الفتره اللي جايه وتسعديه ويعني والاعتراف بال يعني بالحق فضيله والإنسان مش عيب انه يخطئ لكن عيب انه يستمر في خطأ فأنا سعيد جدا ان انت بتعترفي ان انت اللي أخطأت في حقه لأن ممكن تبقى زوجة أخطأت في حق زوجها تقول هو اللي غلطان 100% وكان عاجبه حاجة زي كده فأنا سعيد جدا ان انت اعترفتي حاولي بقدر الإمكان ان انت تصلحيه وان انت توعديه ان انت فعلا ما تخطئيش في حقه وبعد كده ربنا يبارك فيك أستاذ صالح أنا سعيد جدا بمكالمتك أولا آه، ربنا يبارك فيك ويحفظك آه، كون ان انت تفكر ان والدتك هي اللي تختار لك أنا عايز أقول حاجة خلي والدتك تشاركك في الاختيار بلاش حتة تختار لك لوحدها لأن ممكن هي تختار لك واحدة أنت مش عايزها فهتضطر ان انت تتجوزها ارضاء لوالدتك وقد تحدث مشاكل بعد كده لكن حاول بقدر الامكان ان انت لما تنقي اختار اخت فاضلة وقول لوالدتك كده ولو على سبيل حتى التعريض قول لها يا امي لو ما كنتش انت توافقي عليها انا لا يمكن اتجوزها وسعت قلبها بالكلمة ديت يبقى يبقى انت في نفس الوقت انت اللي اخترت وفي نفس الوقت اسعدت والدتك الحاجة التانية اللي انت بتسأل عنها وده سؤال الحقيقة احنا كلنا كلنا ذاك الرجل انت ياما صاحبت ناس وخدعوك واحنا ياما صاحبنا ناس وخدعونا والخيانة بقت سمة من سمات العصر بقى كتير ولذلك انا ذكرت في احد الدروس ان ان صديق ليا بيكلمني بيقول لي كان بيشوف برنامج في احدى القنوات وكان مذيع كبير جدا ومشهور في مصر فاستضاف فنان من الفنانين فبيقول له ايه اكتر حاجة تعب- تعبتك في حياتك قال له الخ- الغدر والخيانة قال له الغدر والخيانة لما كنت فنان صغير كان ليا أصدقاء بيحبوني وبيظهروا لي الحب والود وال- والمؤاخاة إلى غير ذلك ولما كبرت واشتهرت وبقيت نجم كبير الكل كل اللي كانوا بيحبوه دولت بدأوا يظهروا عداوتهم ويغدروا بيه ويضربوه في ظهره ويحاولوا بقدر الإمكان يكيدوا له المكائد مع إنه ما عملهمش حاجة الغدر والخيانة بقت سمة من سمات هذا الزمان أو من سمات أهل هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فأنت ما تزعلش نفسك انت كل ما في الامر اعمل العمل لله يا اخ صالح وعامل الناس ابتغاء مرضات الله لكن حاول ان انت تنتقي في الاول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل اختار اخ صالح انسان فاضل ومش معنى ان الاخ صالح ان لازم يكون ليه سمت معين ولابس لبس معين وهيئه معينه انسان بيحب ربنا وخلاص انسان بيصلي وبيعبد ربنا انسان بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم انسان عنده اخلاق عنده أخلاق عالية إنسان ابن ناس متربي ع- عنده حسب ونسب إنسان فاضل من عيلة, من عيلة محترمة وتصاحب معاه وخليك صديقه وفي نفس الوقت يعني خليك في الوسط أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حاول بقدر الإمكان تخلي المسألة في أمور الوسط عشان لما تتصدم ما تتعبش قوي واعمل العمل لله ولو إنسان ما طلعش وفي وما طلعش كويس ما تندمش انت عملت العمل ده لله وربنا يحفظك ويرفيك الاخت سميرة من فرنسا
الو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، اسمح لي حضره الشيخ انا مش سامعه كويس بس آه، انا هطرح السؤال بتاعتي اتفضلي آه، انا م- انا في في- في حاله طلاق مع الزوج بتاعي نعم إيه، بس انا ندمانه مش عارفه مش عارفه مش عارفه مش حاسه بس مش عارفه ازاي ح- هو غلط في حقي نعم بس الان انا ندمانه بس مش عارفه مش قادره مش ما عنديش الجرأه اني اقول له ارجع للمنزل بس طيب خلاص انا انت انت اللي طلبت الطلاق يا اخت سميرة حامية واحنا في اخت سميرة انت اللي طلبت الطلاق
طيب، انت اللي طلبت الطلاق يا اخت سميرة انا اللي طلبت طلاق طيب دي اول طلقة
آه، هي اول طلقه طيب اقول لك حاجة بقى خالص احنا هو لسه ما اتطلقناش طيب لسه ما تمش طلاق ربنا يبارك فيك يا رب طب انا عايز اقول لك حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه قالوا بلى يا رسول الله قال الودود الولود العقود التي اذا غضب عليها زوجها او في روايه التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا او غمضا حتى ترضى عايزك قبل ما يتم الطلاق روحي ومش عيب حتى لو هو اللي غلط في حقك يا أخت سميرة والله العظيم ده م- عمره ما هينقص من قدرك أبدا بالعكس هتزيد في عينه غلاوة ومحبة و- و- وقدرك هيزداد في في قلب هذا الإنسان قولوا له أنا غلطانة وسامحني وإذا كنت أنا طلبت الطلاق في لحظة تسرع فأنت عارف كويس جدا إن الشيطان دايما يسعى لإفساد العلاقة بين الزوج والزوجة سامحني أنا أسفة وبعتذر وبلاش الطلاق ونعيش حياتنا عشان نربي أولادنا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين أم عاطف من مصر السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا أهلا بحضرتك انا النهارده سعيده قوي والله انا سمعت صوتك ربنا يسعد قلبك ويحفظك يا والله رب كل مره احنا بنستنى حضرتك ما بنلاقيش نصيب معاك الله إحنا يخليك دلوقتي الحمد لله.
ويبارك فيك ربنا يحفظك يا انت رب عامل حضرتك ايه الحمد لله بخير الله والله يخليك آمين يا رب آه، العالمين يا شيخ محمود اتفضلي انا عندي آه، اربع بنات ربنا يا رب يبارك لك فيهم يا رب ولدين ما شاء الله وجوزي متوفي ربنا يرحمه رحمة الله واسعة يا رب آه، جوزت ثلاث بنات والرابعه هجوزها في الشهر اللي- ان شاء الله في العيد الكبير الله يسترهم ويبارك فيهم باذن الله ما شاء الله يا شيخ محمود كل ما بد- بنوي كده نفسي اروح السعوديه كده نفسي اروح ازور النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام بشوف رؤيا يا استاذ محمود يا حاج يا شيخ محمود نعم بتجيني بكون نفسي لاقيه نفسي في السعوديه لاقيه واحد بيكلمني نعم وبقول لي انت عارفه فين دلوقتي نعم بقول له لا بقول لي انت فوق سما السعوديه سبحان الله بعد كده نزل بيا تحت شجره أيوة عريضه يا شيخ محمود ما اقولكش عرضها قد ايه ما شاء الله فبقول لي انت عارفه نفسك فين مم.
بقول له لا او تعرفي الباب ده باب اخضر بطرفتين يا استاذ محمود أيوة ولما اخذ القبه بتاعته خضرة كده برضه نعم.
زي ما احنا بنشوفها كده في الحرم في الصوره نعم فبقول لي عارفه ده بقول له لا قال لي ده بيتفتح في العيد الكبير ده بيت إيه؟
ده بيتفتح في العيد الكبير بيتفتح في اليد الكبير نعم آه قومي اتوضي واطلعي صلي معاهم فوق الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ام عاطف انا عايز اقول يبارك انا عايز اقول لك حاجه نعم عايز اقول لك ان ان ان احيانا في امور يا جماعه احنا بنبقى فاهمينها آه، فهم خلاف الاولى احيانا يا جماعه واحد بيروح يحج كل سنه وعنده اموال وربنا يبارك فيه يا رب العالمين عايز اقول له انا ما بمنعكش بالحج حج كل سنه زي ما انت عايز لكن صدقني يقينا انت لو حجيت مره او مرتين وبعدين حبيت ان انت يعني تاخد الاجر شوف حد كده ما حجش واديله فلوس وخليه يحج وهتتحسب له وتتحسب لك شوف كده كم اسره مش لاقيين ياكلوا وكرمهم وفرج همهم هيتحسب لك فانت اكرامك لبناتك اليتامى وت- وتزويجهم وسترهم عند الله افضل افضل من الف عمره هتعمليها في اكتر من كده ويوم القيامه هتكوني مع النبي في الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه او في الجنه هكذا تكوني مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم مش بقى رايحة تزوري مسجد النبي ده انت تكوني مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة فعايزين نفهم المعاني الجميلة دي ادخال السعادة والسرور على الناس اللي حوالينا عبادة عبادة مفقودة بين بيننا في هذه الأيام ببقى سعيد جدا ان انا رايح اعمل عمرة وان انا رايح حج ورايح ولكن ممكن يكون جاري جعان ومش لاقي ياكل وممكن يكون جارتي مش لاقيه تاكل ولادها وممكن يكون طف... واحدة يتيمة ونفسنا نجوزها إلى غير ذلك حقيقي ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك بالخير اللي انت عملتيه آه، أم عاطف لسه معنا انا سؤال سؤال حضرتك بس اقوله اتفضلي يا أم عاطف بس نفسي ان يعني ان انت تدعي لي معايا بنت تعبانه تدعي لي ليها ربنا يشفيها ويعفو تدعيها عنها والنبي الله يا يبارك لك رب في يشفيها عيلها ولا كده وربنا إله إلا الله ربنا يشفيها ويعافيها يشفيها ويخليها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين حاضر عينيا يا أم عاطف أم رمز من الإمارات السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كيفك يا شيخ محمود أهلا بحضرتك ربنا يعزك والله لو سمحت أنا عندي مشكلة عن بنتي نعم
ف بنتي هاي مريضة من يوم ما ولدت ربنا يعفو عنها أصابها شلل رباعي بعد الولادة التوأم لا حول ولا قوة الا بالله العظيم والآن هي يعني بسبب خطأ طبي يعني أصابها نعم فالحكومية يعني الله يبارك فيها ولهذا تدخلوا فأعطوها ديتها نعم بس شو فايدة الدية وبنتي ما أنا قادرة أعملها أي شيء نعم
بس الآن جوزها آه، جوزها الآن لا بيجي يزورها ولا بيصرف عليها وراكن على الدية اللي أعطتها إياها الحكومة لأنه هذا أعطوها إياها دية للعلاج نعم فالآن هي أخذ مني التوأم اللي أنا ربيته منهم آه، ولدتهم في ثمان شهور نعم.
وربي أخذهم أخذهم مني وراح وداهم فلسطين نعم وليش؟ لأنه هم مريضة وما يصح قال هم من اعتقاده إنه ما بيصح إنه يشوفهم يشوف أولادها هم مريضة أمهم.
نعم.
طيب إيش الشارع بقول؟ هل أنا أصرف من ديتها عليها ولا هو المسؤول عن صرفها عن علاجها يعني هي- وعن إنه يزورها يعني عن هي- يحط لها شغالة معي تساعدني آه، ام رمزي يعني طيب.
هي- يعني هي بنتك ال- اللي اتولدت آه، وجالها شلل رباعي بنت عمرها 30 سنة دكتورة
اه اه يعني بنتك بنتك دكتورة بس أصابها خطأ طبي آه.
أثناء الولادة اه اه يعني اصابها الشلل ده في اثناء الولاده وهي بتولد أيوة انا بحسب وحضرتك بتولديها هي اللي حصل لها كده نعم اه نعم ولدت آه.
اه, آه نعم ف- ف- فجوزها فجوزها خد التوأم وراح بيهم فلسطين أيوة والحكومه ادتكم الديه نعم.
بتاعت هذه الاخت يعني نعم وقفنا محامي إحنا علشان نرجع له الأولاد نعم طب عشان نجيب له الأولاد والله- فأنا- أنا والله ما بدي حضرتك- محامي يا ربنا أنا ما بدي أوقف محامي نعم ربنا يمسيك يا ام الطلب رمزي اللي بطلب القاضي انا نعم.
حجيب لي الاوراق تثبت انه ما بيجي عليها ولا بصرف ولا اي شيء نعم فايش يعني آه، مثلا انت الراي الدين هل انا اظن اصرف من فلوسها من ديتها نعم.
ولا هو المسؤول عنها في كل شيء هو طبعا ما ما دام لسه زوجها يا ام رمزي هو مسؤول عنها في كل حاجه وبعدين هو هو هو اصلا هو فلسطيني ولا من الامارات هو واخد واخد ولاده هو ليه- من فلسطين اه عشان كده هو رجع بالولاد لفلسطين طيب بس هو وداهم فلسطين ورجع ودى الاولاد فلسطين ورجع لوحده ايوه وساب الاولاد في فلسطين و- ورجعهم هناك اه طب ليه طب ليه ليه ليه يحرم نفسه ويحرم زوجته من اولادهم ما ده علشان سؤال ده السؤال لانه آه.
تعرفش ايش هدفه ما نعم.
تعرفش ما هو الهدف لا اقصد يعني واحد يودي ولاده في بلد وهو يعيش في بلد ليه يحرم بصرف النظر عن بنت حضرتك هو ليه يحرم نفسه من هو ان هو يعيش مع ولاده ما دي مساله خطيره يعني غريبه مش عايز الاولاد يشوفوا مامتهم وهي تعبانه مثلا صح كده آه قال. هذا نعم.
مش مبرر ده ممكن هو يكون معتقد كده بس ده هو مش مبرر اعتقاد.
ده مش مبرر لان الاولاد لازم يشوفوا امهم سواء هي يعني عفوا سامحيني الام زي ما بيقولوا عندنا في مصر لو كانت عظمه في قفه فهي الام ولازم نشوفها ونستمتع برؤيتها ونعيش معاها فانا عايز اقول لحضرتك حاجه يا ام رمز حاضر ان السؤال واضح يعني انا عايز اقول لحضرتك الشارع بقول في هذه الحالة هل يصرف عليها ولا أنا أصرف من ديتها هقول لحضرتك يا أم رمز حاضر السؤال واضح نعم.
هو يعني ال- طبعا الشرع بيقول ان هو اللي يصرف عليها ما زال زوجها ولازم هو اللي يصرف عليها اما حته الديه اللي هي صرفت لها نتيجه ال- الخطا اللي حصل من الطبيب هذا ف- فدي فلوسها هي دي فلوسها هي لها الحق في ان هي تتصرف فيها كيفما شاءت ولو طبعا رجعت لزوجها وكان الفلوس دي عادت بالخير بها على زوجها واولادها لا مانع من هذا لكن الاصل ان هي ان هو مسؤول آه، عنها شرعا ان هو ينفق عليها وربنا يا رب اسال الله عز وجل ان يعني يرد عليها الصحه والعافيه مره اخرى اللهم امين. الاخت اميره اميره من مصر السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
ربنا يريح قلبك يا شيخ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اتفضلي يا اخت اميره.
حضرتك سامعني اعصم حضرتك.
انا يا شيخ محمود آه، عندي 21 سنه ايوه.
ومتقدم لي واحد هو اخو واحده صاحبتي نعم.
وانا عارفاهم بقالي 11 سنه نعم.
وانا وهو يعني انا يا شيخ محمود مرتاحه من حياته كده وكنا متفاهمين على حاجات كتير قوي من نعم.
زمان نعم.
وبعدين آه، انا من ساعه ما عرفتهم ما اعرفش حاجه كان باباهم مسافر نعم.
وبعدين جه فجأة السنة اللي فاتت نعم.
وحصلت مشكلة مع جيرانه فهو آه، هو موت آه، موت جاره يعني هم اتخانقوا هم سبحان الاثنين مع الله.
بعض فأدت آه، لوفاته يعني نعم.
فدلوقتي الشاب دوت آه، متقدم لي وهو يعني والله يا شيخ محمود هو بني آدم كويس كده يعني أنا مرتاحة من ناحيته نعم.
وبابايا مش موافق ومش موافق خالص خالص أنا هو هو هو- هو طب هو لما موت جاره آه، يعني ما حصلش اي مشكله خالص؟
لا هو دخل آه، هو في السجن دلوقتي يعني اه يعني هو دلوقتي في السجن.
اه طب وانت هتتجوزيه ازاي؟
ما انا مش عارفه يا شيخ محمود والله انا حاسه ان هم ملهمش ذنب كلهم يعني حاسه ان هم الخمسه اصل ملهمش آه، ذنب.
بصي يا اختي اميره ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك يا رب ويكرمك بالزوج الصالح آه، ما ايا كانت الظروف ما دا- م- م- آه، الولد في السجن ولا ابوه اللي في السجن؟
آه، ال- ال- ابوه اللي في السجن ابوه اللي في السجن انا بحسب آه.
الشاب نفسه اللي في السجن فعشان كده بقول لك هتتجوزيه ازاي؟
لا ابويا يا شيخ محمود اللي في يعني السجن.
ابوه هو اللي اتخانق مع جاره فقتل جاره اه ودخل السجن.
آه.
طب الشاب ملوش ذنب في حاجه زي كده يعني وهو يا شيخ محمود هو ملتزم وبيصلي و- في المسجد واحنا آه.
كان كل كلامنا ان احنا عايزين نبني اسره الشاب ونلتزم طب الشاب يا اخت اميره ملتزم ومتدين وكويس الحمد لله والله يا شيخ محمود والله ربنا يعلم هو ملت- ملتزم وكويس جدا أصل وكل حتة على كلامنا إن فكرة- احنا عايزين يبقى نبقى اسره ملتزمه انا عايز اقول لحاجه حاضر يا اختي اميره السؤال واضح انا عايز اقول لحاجه صغيره خالص اصلي آه، ع- يعني كون ان انسان يقتل انسان آه، على فكره ده امر وارد يعني يعني انا عايز اقول حاجه يعني سيدنا موسى وهو رسول من اولي العزم الخمسه ربنا قال ايه فوكزه موسى فقضى عليه سيدنا موسى نبي من ورسول من أولي العزم الخمسة ورغم ذلك قتل رجلا فهل هذا يقدح في نبوته أو في أخلاقه طبعا لا فقد يحدث مش معنى كده بشجع الناس بقى يقوموا يقتلوا بعض يعني أنا بقول قد يحدث إن إنسان عياذا بالله في لحظة غضب يا جماعة عشان برضه نفهم يا جماعة يعني أحيانا احيانا احيانا الانسان ب- بيحصل منه لح... ما فيش حد في الدنيا معصوم قد يكون انسان داعيه ورجل فاضل و- وخلوق جدا وقد يحدث موقف يخرجه عن شعوره فيتنرفز ويتضايق هل معنى كده انه ما عندوش اخلاق ابدا موقف فرض عليه حاجه معينه قد يكون انسان صالح وانسان فاضل و و و وعياذا بالله في موقف ما الشيطان نفخ آه، المساله في يعني خلاص وقام ضرب واحد فلما ضربه هو ما يقصد ان هو يقتله فقدرا قتل الرجل هل ده معنى ذلك إن الانسان دوت عياذا بالله انسان لا يصلح فالشاهد في الموضوع انا عايز اقول ل- ل- لوالد الاخت الفاضله ان كان الشاب نفسه طيب وانسان محترم ومتدين وهيصون بنتك فلا تاخذه بذنب والدي ولا تزر يعني الا تزر وازره آه، وزر اخرى ربنا يحفظكم يا رب العالمين طيب احنا هنكمل معاكم الاسئله والسهره حلوه الليلاد ان شاء الله وربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم بقى على حوض النبي خلاص تعبنا بقى من الدنيا عايزين ايه يعني بجد محتاجين ومشتاقين جدا ان احنا نقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم في فاصل قصير وراجعين لكم صلوا على حبيبنا حضن البيوت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي نكمل إيميلاتكم الجميلة اللي جاية لنا ربنا يبارك فيكم أنا في انتظار اتصالاتكم آه، أخت بتقول أنا فتاة مغربية اسم مغربية اسم مريم أبلغ من العمر 20 سنة جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتديت الحجاب الشرعي بصراحة والله إني أحبك في الله يا شيخ وأتابع دائما برنامجك ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو منك الدعاء لي بالثبا- بالثبات وأن يرزقني الله والزوج الصالح وجميع أخواتي المسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت الفاضلة ربنا يثبتك يا رب ويرزقك أنت وكل أخواتي اللي قاعدين قدامي الآن بأزواج صالحين يعينكم على طاعة الله سبحانه وتعالى آم، اختي بتقول ابنتك من المغرب ما ذكرش اسمها بتقول ادعي لي بالخشوع في الصلاه ربنا يا رب يرزقنا واياك الخشوع في الصلاه استعيذي بالله من الشيطان دايما واكثري من الاستغفار ان شاء الله واستعيني بالله واطلبي من ربنا و- والح في الدعاء وانت ساجده يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه وعلى قد ما تقدري ان شاء الله ركزي في صلاتك ان شاء الله ربنا هيرزقك حلاوه الصلاه يقول احد السلف الصالح يقول كابت ومسلم بن يسار قال كابت الصلاة عشرين سنة وتلذذت بها عشرين أخرى ثابت البناني قال كابدت الصلاة عشرين سنة يعني قيام الليل وتلذذت به عشرين أخرى فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها أخونا محمد من المغرب السلام عليكم شيخنا العزيز ليست هناك كلمات شكر أستطيع أن أشكرك بها على هذا البرنامج القيم الذي يجعل بيوت المسلمين في انسجام تام ومتحابين فيما بينهم وخصوصا الزوج والزوجة أريد الزواج بفتاة مسلمة لكنني لا أستطيع لظروف مادية أقول لك أخويا محمد من المغرب ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذكر لك قصتين كده في عجاله سريعه ولا معانا اتصالات يا شريف؟ طب معانا استاذ يوسف من المانيا السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله بنحبك في الله وبنحبك في الله وشكرا على البرنامج الجميل حبك الذي احببتني فيه الله يا استاذ يوسف.
يفيدنا ونتعلم منك يعني ربنا حاجات يبارك- كثيره كثيره ربنا والله يبارك بنحبك في فيك ربنا يبارك فيك يا استاذ الله.
يوسف.
سؤالي يا شيخ هو يعني حكم الزوجه التي عايشه مع جوزها في البيت بس نعم.
يعني بتطيع امها اكثر من جوزها والام والاب الذي يعني يعني ياثروا كثير على البنت وهذا يعني يخلي زوجة عايشة مشاكل زوجة عايشة مع زوجها استاذ يوسف يعني الجوز ما قاش راحته في البيت عشان العائله دي
اه بتطيع امها اكتر من زوجها طيب هقول حاجه صغيره خالص هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بالرجل قال امه خدوا بالكم ركزوا معايا في الحته ديت سئل النبي من احق الناس بالرجل قال امه قالوا ومن احق الناس بالمراه قال زوجها انا عايز اقول حاجه عايزين نتوسط في المساله أنا مش هقول للأخت عندي أمك وإكرهيها وعامليها معاملة وحشة في مقابل أن أنت تحسني إلى زوجك ومش هقول لك تعالي على زوجك عشان ترضي أمك عايزين نتوسط في المسألة تعرفي أن زوجك كما قال النبي لعمة حسين بن محصن انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك جنتك ونارك هي الزوج هو ده طريقك للجنة هو ده طريقك اللي يوصلك لجنة ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الزوج لكن في نفس الوقت مش هنقدر ننسى الأم والأب اللي ربوكي وتعبوا فيكي وضحوا بحياتهم كلها علشان خاطرك فعشان كده بنقول نراضي الأم ونكرمها وفي نفس الوقت ما ننساش أبدا حق الزوج ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب العالمين أم أحمد من مصر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، حضرتك الشيخ محمود أيوة إن شاء الله طب ممكن معلش ليا سؤال اتفضلي يا ريت طب وطي التلفزيون يا أم أحمد ربنا يبارك فيك طب ثانية واحدة ربنا يبارك فيك
آه، لو سمحت كنت عايزة أعرف إزاي يعني أحبب زوجي فيا وأخليه يحب ال- البيت وكده حاضر حاضر وسؤال معلش دي وصفة بسيطة جدا جدا جدا وهقول لك حاجة حلوة أوي لكل الأخوات آه، طيب آه، أم دعاء من مصر ونرجع لأم أحمد تاني السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا أم دعاء الصوت واطي خالص حضرتك آه، أنا سامعك أنا سامع حضرتك اتكلمي وأنا هرد عليك بعد كده اه لو سمحت آه، بنتي متجوزها بقالها سنة ونص نعم وجوزها آه، على طول يعني مش بيسيب لها مصروف نعم.
آه، مش بيعملها معاملة كويسة نعم و- و- وما بيب- وهي دلوقتي خلفت يقول انا ماليش م- اصرف الا على بنتي وبس سبحان الله طيب حاضر يا أم دعاء هجاوب لحضرتك حاضر عينيا حاضر آه، أخ- أختنا أم أحمد سألت طيب أم مريم من السعودية حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود معايا أيوة مع حضرتك إن شاء الله اه والله العظيم كلنا بنحبك في الله يا شيخ ربنا محمود يحبكم ويبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين انا بس كنت عايزة اتصل بحضرتك واقول لك آه، ان انا ربنا يعني رزقني بزوج الحمد لله يعني الحمد لله يعني مش عارفة اقول لك آه، عليه ايه يعني ما شاء الله يعني بقالنا ثلاث سنين متجوزين عمره ما هني عمره ما قال لي كلمة تزعلني ربنا يبارك لك فيه ويبارك له عمره ما فيك يعني بصراحة يعني بيحبني وحنين جدا وانا يعني بحاول ان انا اعمل قصارى جهدي ان انا اساعده يعني ربنا يكرمكم ويستركم يا رب ف... فادعينا يا شيخ محمود والله إن ربنا ربنا يثبتكم يديم علينا النعمة دي و... و- وما تقوليش و- لأي حد والحمد الكلام ده لله بص يا ام مريم ما تقولش حد ك- مش مش لكل حد تقولي الكلام ده لان لكل ذي نعمه محسود وانا عايز اقول لحضرتك حاجه البيوت النهارده مليانه مآسي ومليانه مشاكل فلما واحده تقعد وسط الناس تقول انا سعيده مع زوجي وهو سعيد معايا احيانا بيحصل آه، شيء من الحسد او العين ربنا يعافينا ويعافيكي واحيانا بيوصل الامر احيانا لاصحاب القلوب المريضه آه، ان هي يتعمل بقى سحر تفريق و- والى غير ذلك ربنا يبارك لك في زوجك ويبارك له فيك يا رب ويحفظكم من كل سوء آه، اختنا ام احمد لما سالتني بتقول ازاي في تمن من الاردن طيب حاضر استاذ تامر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سامعني يا شيخ سامعك ان شاء الله يا استاذ تامر كيف حالك يا شيخ الله يعزك ويبارك فيك والله نحبك بالله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك يا رب إيه معك تامر انا حكيت معك كذا مره لكن يا اهلا تذكرني.
بيك شرف لينا ان شاء الله ربنا يبارك فيك صوتك مش سامع معلش انا سامع حضرتك آه، في- اه كنت بدي اسالك يا فضيله الشيخ طيب اتفضل شو ممكن ادعي دعاء على قبل النوم بحيث اني اصحى صلاه الفجر اه جميل حاضر عايز حاجة معينة عشان تصحى صلاة الفجر انا اقول لك على وصفة هايلة يا استاذ تامر آه نقول بس نشوف نجاوب على ام احمد وبسرعة كده نخش على استاذ تامر ام احمد بتسأل بتقول بتقول آه، ازاي يعني اعمل ايه عشان زوجي يحبني حاجة بسيطة جدا ان لو ربنا حبك جوزك هيحبك آه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة, ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض جميل قوي طب ربنا يحبني إزاي وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه يا سلام اتقربي ربنا بالنوافل صومي اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي قومي صلي ركعتين قيام ليل صلي صلاه الضحى صلي ال- ال- اقعدي سبحي اقعدي استغفري ربنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اعملي اي خير اشغلي نفسك بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اشغلي نفسك كده بحب ربنا وبطاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ربنا هيحبك ولو حبك قولوا له يا رب حبب فيا جوزي زي ما سيدنا أبو هريرة كما ثبت عند مسلم لما قال للنبي قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما يقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم آه، أستاذ تامر كان بيقول آه، آه، في دعاء معين عشان صلاة الفجر هو لو دعاء محدد يعني وورد عن النبي عليه السلام عايزين نقول ان الدعاء المطلق يعني ليه اللي هو ان انا قبل ما انام اقول يا رب يا رب يسر لي صلاة الفجر أعني على صلاة الفجر يا رب هيئني لصلاة الفجر وخد بالأسباب يا أخويا أستاذ تامر نام بدري واقرأ آية الكرسي حتى لا يتسلط عليك الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا أبو هريرة لما الشيطان بنفسه قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا ي... لا يكون الشيطان عليك سلطان أبدا فالنبي قال له إيه؟ قال له صدقك وهو كذوب اقرأ آية الكرسي نام على وضوء إيه، اظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة وخليه بعيد عنك وأول ما تقوم تطفيه ما ترجعش تاني للسرير خش على طول على ال... على الحوض كده واغسل وشك كده وفوق وصلي على النبي واذكر ربنا وعقد الشيطان كلها تتحل حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد ويضرب عليه يقول عليك ليل طويل فارقد فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا لو ما عملش كده أصبح خبيث النفس كسلانا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يا أستاذ أيوة شيخ محمود أهلا بحضرتك أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك أنا جوزي دايما دايما بي- بيزعق وبيسب الدين كتير كتير حضرتك بالله العظيم. نعم.
بيز- وبيسب الدين كتير و... ودايما في مشاكل بينا ومش عارفة هو في عصبيته يقعد يقول لي أنا آه، يعني بيسب الدين بس بيقول لي أنا مش بوجهك مش بوجه لك أنتي نعم مش بوجه لك انت سب الدين ده وانا غلطت اقول له ان ان اللي سب الدين ده كفر وان ان هو المفروض محرم يعني نعم.
ما ينفعش انا مش عارفه اعمل معاه ايه أنا في عايز موضوع أقول سب لك- الدين ده حاضر يا أم محمد أنا عايز اقول لك حاجه يا أم محمد عايز اقول لك ايه عايز اقول لك خلي خلي يعني ايه يعني آه شوفي ايه اللي بيضايقه اللي بيضايقه بينرفزه ابعدي عنه ما تخلوش يوصل لمرحله عياذا بالله انه يسب دين طبعا بالنسبه لسب دين ده لابد عياذا بالله إن طبعا لابد ان هو يغتسل وينطق الشهادتين مره اخرى لان سب الدين فعلا كما تفضلت هو كفر بالله سبحانه وتعالى وده بيسموه العلماء من المعلوم بالدين بالضروره ان ما فيش حد في الدنيا مش عارف ان سب الدين حرام وان سب الدين ده عياذا بالله ربنا يعافينا يا رب الشاهد في الموضوع حاول ما توصلوش إيه، انه يتنرفز لدرجه انه يسب الدين لانه اكيد مش هيسب الدين لوحده كده والا يبقى انسان مش طبيعي إيه، دي نقطه النقطه الثانيه استعيني بالله سبحانه وتعالى وادعي له قومي ادعي له بالليل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله لو ما انصلحش بقى فلا بد ان يكون في حكم من اهلك وحكم من اهلي و- و- والموضوع دوت لابد يكون في حل لانه ما ينفعش بعد كده الحياه تستمر بالمنظر ده سب دين واهانات و- والكلام ده كله ربنا يا رب يهديهولك ويبارك فيك جميعا يا رب العالمين آه، ابو احمد آه، السلام عليكم ابو احمد السلام عليكم عليكم السلام يا ابو احمد شيخ محمود يا اهلا وسهلا
والله ممكن شيخ آه، انا عايز اشترك في الحوار آه، بتاع حضرتك اتفضل.
هتكلم على نقطتين اساسيتين اتفضل
اول نقطه يا شيخ محمود هنتكلم فيها بعض الزوجات بتاجع القنوات بتقول زوجي عمل زوجي سوى زوجي هي ما بتعرفش ده بحكمه انت النهارده لما تسال او تفضح جوزك على القنوات أيوة.
ولا واحد يقول لك انا ما كانش بيصلي اصل انا كان بيشرب سجاير يعني بعد 20 سنه و15 سنه نعم انت انت ليه بتقولي مثلا جوزي عمل جوزي مش عارف سوى نعم.
انت ما تعالجي ده زي ما بتقولي يعني بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاع حضرتك تعالج يبارك.
قضايا كتير ربنا النهارده انا لما تتقرب الى الله مع احتراما لكل المشايخنا الله يكرمك.
انا لما اتفرج ركعتين بالليل على زوجي انا اشوف عيوبي فين الله اذا يكرمك.
لازم الزوج فيه عيوب والزوجه فيها عيوب ومستحيل يا شيخ محمود ان الزوج هيكون وحش مستحيل لكل فعل رد فعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل مع اليهودي تعامل مع اليهودي يعني زي ما بقول لك المثل الست تقدر تروض الاسد الاسد تقدر تروض والحاجه الثانيه من بعض الاباء والامهات من الحب ما قتل عايزين يعني آه، من الطرفين عايزين يخرجوا الحياه الزوجيه ليه؟ ليه انت ابنك مستريح في البيت وابنك وبقى وبنتك مستريحه في البيت ليه ما دي ما دي سنه الحياه يعني ده امتداد ليكم انا النهارده ابدا اتدخل في حياه ابني ازاي؟ انا النهارده البيوت ضايع منها الوعي الديني يا شيخ محمود الله يكرمك.
احنا لو اتخرجنا انا اللي انا انا واحد انا واحد على تجربه تجربه صحيحه عملتها صح اول حاجه اتقيت الله طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي هو الجو- زوجتي التزمت بالنقاب ما شاء الله.
التزمنا قال الله قال الرسول الله.
كل حاجه بيجي- بيجيت ليها ضوابط ضوابط دينيه ضوا- ضوابط عندنا منهج ربنا والله يا أبو أحمد، أنا- أنا والله العظيم- مشينا بيه انت النهارده بتاجي النهارده في كذا برامج انا جوزي عمل انا جوزي سوى وفي اسوء في نعم، الفتاوى طول نعم.
الوقت بنتكلم في حدود بلاش ما أنا- تتكلمش في الوضع أنا- العام.
بص يا أبو أحمد، تتكلمش عايز أقول لك في الوضع حاجة.
الشيخ. يعني انت مش انا معلش عايز اقول لك حاجه يا ابو بقول احمد لحضرتك، انا سعيد بس جدا والله يعني أنا- إيه، ابو احمد خليك معايا انا سعيد جدا بكلامك ده والله فعلا انا سعيد جدا ان فعلا الزوجه لو هتتصل عشان تستفتي شيخ حتى لو اضطرت لذلك بلاش تذكر اسمها ممكن تقول اي حاجه امه الله آه، اختكم في اي حاجه عشان ما ما يوصلش الامر ان الزوج يتعرف ان دي فلانه زوجة فلان ف- واشتكته الى غير ذلك انا معاك في الحاجه ديت الحقيقه الوقت خلص معاكم والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيب وكان في معانا ايميلات كتيره جايه لنا منكم كنا كان نفسي اجاوب عليها لكن الحقيقه الوقت بيجري بسرعه يا جماعه حبايب قلبي الوقت بيجري والايام جايه يعني كتيره جدا آه، وقريبه جدا خلاص قربنا من رمضان كل عام وانتم بخير عايزين بالله عليكم نتفق دلوقتي على حاجات سريعه كده قبل ما الوقت ينتهي صيام اثنين والخميس صيام ثلاث ايام في وسط الشهر العربي عايزين نجتهد في صيام شعبان على قد ما نقدر ان شاء الله لان الاعمال السنه كلها هتترفع هترفع الى الله في شهر شعبان الاخوات اللي لسه ما لبسوش الحجاب وما جددوش البايعه مع رسول الله الحقوا جددوا البايعه مع رسول الله الشباب اللي لسه ما بيصلوش يصلوا وانا محضر لكم برنامج ان شاء الله مفاجاه كبيره في رمضان ده ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم على خير بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا